أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال إخواني في الله لم أجد من الكلمات ما أعبر بها عما يدور في صدري فأنا أخوكم في الله محمد وسأقص عليكم قصتي لكن أستحلفكم بالله أن تدعوا لي بالثبات والهداية من عند الله لا أكذب عليكم إن قلت لكم أني فعلت كل الذنوب والمعاصي بكل أشكالها سرقت نصبت شهدت زور اغتبت زنيت تكلمت في حق الكثيرين كنت إلى سبعة عشر عام من حياتي كنت إنسان أبيض كلبني الحليب إلى أن انتقلت إلى مرحلة أطلقت عليها مرحلة التمرد والعصيان في هذه المرحلة فعلت كل شيء حرام حتى أصبح قلبي أسود كالحجارة لم أفكر في الموت لم أفكر في العذاب كنت أرى الناس يموتون أمامي كل يوم وأنا أقنع نفسي أن الموت بعيد عني توفي أعز أصدقائي أمام عيني لكن لم أتعظ توفي والدي وأنا ما زلت وليا للشيطان تملكني بكل سهولة حتى اعتقدت أنني الشيطان نفسه في صورة بني آدم لم أكن أتخيل أن شعاع النور قادم وأن لابد أن تشرق الشمس بعد هذا الظلام حدثت المعجزة التي لم تخطر لي على بال ذهبت أنا وأصدقائي إلى المصيف إلى أحد شواطئ مصر الجميلة وانت عارفين شواطئ مصر الجميلة وكنا نحمل المخدرات والمسكرات واصطحبنا بعض العاهرات وفي إحدى الأيام قررنا أن ننزل إلى البحر مبكرا فأخذنا أمتعتنا جميعا ونزلنا إلى الشاطئ وكنت لا أجيد السباحة فانتظرت على الشاطئ أغسل قدمي بالماء ونزل الجميع أقسم لكم بالله والله العظيم أنني في لحظة نظرت إلى أصدقائي وهم يعصون الله مع العاهرات في الماء فوجدت البحر أمامي على صورة جهنم نار تسير فوق الماء ووجدت أصحابي يصرخون فصرخت وأخذت في الصراخ عاليا الحقوني الحقوني فالتفت حولي كل من كان في الشاطئ ليسألوني هو في ايه ايه اللي حصل لك وخرج أصدقائي بسرعة نحوي ليطمئنوا علي فقلت لهم عما حدث قلت لهم أنا شفتكم كأن في نار فوقيكم فضحكوا وقالوا إنك زودت باين العيار حبتين ويظهر إن أنت أفورت شوية قالوا إنني أكثرت من شرب الخمر فرجعنا إلى الفندق وفي الليل ذهبنا إلى أحد البارات وتكرر الحدث مرة أخرى ذهبنا إلى صالة ديسكو قام أصدقائي ومعهم العاهرات للرقص وعندما لحقت بهم وجدت قاعة الديسكو كأنها تحترق أمامي والصرخات تعلو في أذني فصرخت النجدة النجدة الحقوني وحينئذ ظنوا أنه قد مسني الجن فطلبت منهم أن أرجع للفندق وأن يلحقوا بي عندما ينتهوا من سهرتهم وذهبت للفندق واتصلت بأمي لأطمئن عليها فإذا بها تقول لي يا محمد ربنا وعظك مرتين بس يا ابني صدقني التالتة هتكون معاهم في النار وقامت بقطع الاتصال فظننت أنها أيضا تهيؤات فعاودت الاتصال بها مرة أخرى فلم تجبني فقررت أن أقطع هذه الرحلة واستأذنت من أصدقائي وعدت إلى منزلي لأجد والدتي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتقول لي رجوت الله أن أراك قبل أن تموت أنت يا محمد شفت نار جهنم مرتين ربنا يا ابني يكفيك عذابها وعندما سألتها أنت عرفت منين كيف عرفت بما حدث في هذه اللحظة خرجت أنفاسها قبل أن تجيبني وبعد مرور ثلاثة أيام وأثناء عودة أصدقائي من المصيف انقلبت بهم السيارة في إحدى الترع الصغيرة والعجيب أنهم عندما استخرجوا جثثهم من الماء وجدوا جثثهم محروقة بالكامل ومشوهة والأعجب من ذلك أن الشعر لم يحترق ووجدوه أبيض سبحان الله ولم تستغرق عملية إخراجهم من تحت الماء سوى ساعة كاملة لكنهم خرجوا على هذه الحالة ومنذ تلك اللحظة وأنا والحمد لله غيرت مسار حياتي وتقربت إلى الله مع أن الشيطان يوسوس لي ولا يتركني إلى الآن وما زال يذكرني بما كنت أصنع من المنكرات وما زلت أخاف على نفسي أن أضعف مرة أخرى لكني في حرب ولذلك أنا أرجوكم بالله أن تدعوا لي أن يثبتني الله على دينه وأن يهديني إلى عبادته واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه رسالة محمد لنا وهي رسالة واقعية لكن كثير من الناس لما بتحصل لهم أشياء من هذا القبيل ما بيصدقش ما بيصدقش إلا لما يعاين أشياء من هذا يقول لك يا عم اللي انت قاعدين تقوله ده ويشوف النار ويعمل مش عارف ايه الشغلانة انتوا بتشتغلونا ما فيش حاجة من الكلام ده بتحصل طب يا اخويا جرب ولما تتص بقى في حاجة من الحاجات دي تبقى ساعتها ولا تحين مندمي بعد كده مش هيبقى فيه ليه ما تصدقش ليه ما تقولش ان هذه نذير من النذر الاولى الله سبحانه وتعالى ينذر عباده مش ربنا قال وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اذا ما كنتش انت مصدق قصة محمد طب وانت مش مصدق صاحبك اللي مات ولا انت مالكش صاحب مات جارك اللي مات قريبك اللي مات هو ده ما كانش نذير عمرك ما سمعت عن شاب دون العشرين مات ومات فجأة واتقلبت بيه العربية وهو في عز شبابه وهو كان لسه امبارح مع أصحابه ما سمعتوش عن الفنانين وعن لعبة الكورة وعن وعن المشاهير اللي الناس كلها بتتكلم عليهم اللي ماتوا في عز شبابهم ما سمعتوش عن محمد عبد الوهاب وهو بيرفع الكرة مات وهو في عز الشباب ما سمعتوش عن المعاني دي انت لسه مستني ايه انت لسه بتفكر في ايه الحق نفسك قبل فوات الاوان قبل ان تغرق السفينة احنا دلوقتي في زمان الامهال ان ربنا بيمهلنا بيدينا وقت عشان تسترجع امرك لكن في وقت بيبقى خلاص داق بيبقى يا دوبك قدامك الفرصة زي قصة محمد ما كانت كده زي ما هي قالت له انت جالك النذير مرة واتنين التالتة الله أعلم فخد بالك عشان ربنا بيبعت لنا النذر دي عشان نفوق انت مش مصدق ليه انت مش موقن ليه ده ربنا سمى المصير الموت سمى اليقين الشيء اللي مش ممكن تكذبه قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين انت ايه اللي قطع بينك وبين ربك قل لي بالله عليك ما ظنك برب العالمين ظنك بربك ايه يعني انت ظنك بربك انه يعفو عنك يعفو عن كثير انه يغفر لك غفور غفار سبحانه انه يرحمك رحيم رحمن سبحانه طب ما هو عزيز ذو انتقام سبحانه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أنت إيش ضمنك إيصك الأمان اللي انت واخده من الرحيم الرحمن عشان انا من بكرة مش من بكرة من دلوقتي عايز امشي وراك وتدي لي نفس صك الامان اللي انت واخده علشان استريح اصل ابن عمر كان بيقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح امال احنا لسه قدامنا صباح ومساء ولسه اسابيع ورمضان ورمضان ولسه العمر طويل الحق نفسك قبل فوات الأوان الحق نفسك وانت لسه قلبك بيتهز وانت لسه الكلمة بتأثر لأن في وقت هتلاقي الكلام ما بيأثرش هتلاقي ودن من طين وودن من عجين هتلاقي نفسك بتقول لي مش حاسس قلبي قاسي الكلام ما بقاش يسيب فيا الأثر زي زمان الحق نفسك قبل ما قلبك يتقلب مش ربنا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به إيه بقى كما لم يؤمنوا به أول مرة عندك فرصة أول مرة هتلحق ولا قلبك يقلب هتلحق تسمع الكلام ده وتطلع من المسجد وانت معاهد ربنا اللي لادي على التوبة النصوح قبل ما يدخل علينا رمضان والعتق من النيران والاستعداد لشهر المغفرة هتطلع تايب توبة نصوح خلاص يا رب خلاص اقفل الابواب بقى كفاية بقى هتعمل ده ولا قلبك يقلب وتلاقي نفسك ما بقتش عايز ما بقتش عايز تدخل جامع ما انا عملته ما نفعش ما هو انا مشيت حبتين كده وربنا مش عايزني ربنا لا يريدني اصلي كذا مش ده بيحصل الحق نفسك دلوقتي وانت لسه فيك صح لسه فيك قوة لسه عندك رغبة لان في وقت مش هتلاقي فيه المعاني دي هتبقى عايز ومش قادر هيبقى نفسك بس ما عندكش امكانيات الحق قبل فوات الاوان الحق وانت لسه ربنا سترك بستره الجميل الحق وانت لسه ربنا سبحانه وتعالى مع فيك والعقوبات مش بالشكل اللي يخوف ويرعب أصل في حاجة اسمها فجأة النقم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها وأعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك الحق وبادر قبل أن تغادر أرسل إلي وأنا عايزكم تعملوا الكلام ده وده واجب عملي على الكل سواء بقى تبعتها على الميل سواء تبعتها هنا في المسجد وكده من غير ما حد يعرف تبعت لي قصة توبتك عشان كلنا ننتفع بها لأنه يمكن الكلام الواقعي ده بيبقى أحسن كتير من الكلام بتاع السلف وكلام كده لأنه ناس كتير لما بتقعد تسمع الكلام ده يقول لك يا عم دول السلف ودول يا عم ناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واللي بعده إنما أنا عايز اللي عايش معايا في القرن الحادي والعشرين اللي عايش في زمن النت وزمن الفضائيات وزمن كذا ده عايش ازاي تاب ازاي فأنا أرجوكم بأي وسيلة من الوسائل تبعتوا لنا الكلام ده قصة توبتك أو قصة من تعرف من توبة وأنا هختار منها اللي يبقى فيه موعظة مناسبة احنا بنبتدي الدرس بقصص التوبة وبعد كده بناخد البرنامج العملي والخطوات العملية زي ما احنا ماشيين في الثلاث دروس اللي فاتوا أخت بعتت تقول قبل ما تطلب منا نكتب موضوع بعنوان ويسترني كنت كتير بفكر أنا منين جبت الجرأة الفظيعة أني أعمل حاجات كتير عملتها أنا لما قعدت فكرت في كل الحاجات الوحشة اللي عملتها ما قدرتش أصدق ان دي انا بص الذنب بيعمل ايه بيجي الواحد في وقت كده يقول لك انا عملت كده انا ازاي عارف نسوا الله فانساهم انفسهم تبقى مش مصدق نفسك ان انت في يوم من الايام انت اللي قاعد قدامي دلوقتي كنت قاعد بتتفرج على فيلم اباحي انت كنت بتتفرج على الزنا انت انت في يوم من الايام كنت خلاص قربت تعمل الفاحشة الفلانية انت في يوم من الايام كنت ماشي مع الشلة السوق دي انت في يوم من الايام رديت لنفسك بالقرش الحرام انت تلاقي نفسك مش مصدق نفسك فهي بتقول انا ما كنتش مصدقة هو انا ده وحطيت نفسي مكان اللي هيقرا او اللي هيسمع اكيد هيقولوا ياه ده في بنات وحشه كده في ناس عملت كل المعاصي دي ولو انا رجل عمري في حياتي ما هفكر اتجوز بنت زي دي اصل اكيد اللي عمل كل ده الذنب بالنسبه ليه باي حاجه بقت عادي انا ممكن اكتب لك كل الحاجات الوحشه اللي عملتها بس انا مش قادره اكتبهم من غير ما اكتب مقدمه ما اعرفش باجل اعلان قد ايه انا وحشه ولا بحاول اقنعك ان انا كويسه ان فيا الاثنين بصوا الذنب لما الواحد بيبقى عايش كده بيبقى عايش عامل زي اللي عنده شيزوفرينيا عنده انفصام انا ده ولا ده هو انا كويس هو انا بجد كويس هو انا بتاع الصلاه و- وبتاع الذكر وبتاع القران انا بجد بحب ربنا ولا انا بتاع نفسي بتاع المعاصي دي هو انا مين انا ده ولا ده تقول الحمد لله انا تبت من معظم المعاصي اللي عملتها وباقي شوية حاجات أسأل الله أن يعافيني ويتوب علي ويقدرني أني أعمل الخير أنا عملت إيه وربنا سترني إزاي هي بعتة تحت اسمه ويسترني عشان نتعبد الله باسمه الستير ونستفيد من قصتها ويا رب يأجرها على هذه الكلمات أنه يبقى في ميزان حسناتها أي واحد هينتفع من قصتها قالت كان عندي أصدقاء ولاد كتير علاقات صداقة عادية من الجامعة كانوا بيوصلوني البيت بعربياتهم ومع إني كنت بكون مجهزة الكذبة اللي هقولها لو حد شافني من البيت إلا إن عمري ما حد شافني فكان دائما ويسترني ياما كدبت في البيت وقلت عندي دروس وعندي مجاميع علشان اخرج وعشان اخد فلوس ومحدش عمره قفشني مع اني ساعات كنت بطلع رحلات بره القاهرة وكان ممكن اي حاجة تحصل بس ربنا عداها وسترني كنت بحب الشيشة جدا جدا جدا وصحباتي البنات تقريبا كلهم بيدخنوا سجاير قالت وكنت برجع البيت ريحتي دخان ومحدش شمني ابدا ما سبتش فرح او عيد ميلاد الا لما اظهرت مواهبي في الرقص وعمر ما حصل لي مشكله ان حد صورني او الاقي فيديوهاتي على النت ارتبطت مره او يعني حاولت اقرب من شاب كان عاجبني بس طلع مجنون لدرجة انه كان عاوز يقطع شرايينه لما حاولت ابعد عنه وهدد انه يقول لأهلي وهو عارف العنوان وعارف تليفون البيت وكل ارقامهم بس معرفش ايه اللي خلاه ما تكلمش مع اني قطعت معاه تماما مرة كنا في بيت واحدة صاحبة واحدة صاحبتي وافاجأ بحشيش مع واحدة بس ما عرفناش نلف السيجارة اصلا بسأل نفسي لو كنا لفيناها والحشيش عجبني كان زماني دلوقتي بقيت فين اسمعوا قصص البنات في الزمن ده وطبعا الشباب اضرب في مية يعني ايام الفراغ القاتل بالليل وانا قاعد على الكمبيوتر الاقي حاجة مش محترمة ما كنتش بقفل بل بالعكس كنت احيانا كنت انا اللي بفتح المواقع دي وربنا يسترني وما حد صحي ولا مرة ولا حد خد باله ولا حد دخل على ال web history ولا شاف أنا بعمل إيه وأنا ليا أخوات ولاد وقاعدين ليل نهار على الكمبيوتر ما حدش اكتشف حاجة يعني ربنا دايما كان بيسترني أكبر ذنب وده اللي أقدر أقول إنه فوقني هو علاقتي بخطيبي اللي طبعا ربنا ما باركش فيها واتفسخت الخطوبة وأنا بحمد ربنا إنها ما تمتش لأني بعد ما بعدت عرفت وفهمت إن اختياري كان غلط تماما مش محتاجة أقول كان بيحصل إيه بينا أكيد مفهوم أنا اللي مش قادر أصدقه إزاي وصلت للمرحلة دي أنا بتكسف اسمعوا أنا بتكسف أغير هدومي قدام أمي ما بقدرش ألبس قصير في البيت عشان بتكسف من الرجالة والستات ازاي الحياة اللي طول عمري كان تاج في راسي اختفى فجأة كده ومنين جبت الجرأة دي في اي مكان كنت بعمل اللي انا ما عملتوش في حياتي في العربية في الكافيه في في للدرجة دي أنا ما كنتش قادر أسيطر على نفسي للدرجة دي أنا بقيت رخيصة للدرجة دي هانت عليا نفسي إن أنا حتى ما راعيش سمعتي وشكلي قدام الناس وعرض نفسي الكلمة من أي حد ممكن يشوفني وساعتها هسكت ومش هقدر أفتح بقي بس سبحان الله ما حدش شافني ولا حد كلمني ستر ربنا عليا نعمة ما تتوصفش أنا ما أقدرش أوصف لأي حد من أهلي إن إزاي كنت وحشة لو حد من أهلي عرف حاجة زي دي إيه اللي ممكن يحصل لي كان ممكن يعمل إيه أنا مش قادر أتخيل بس هو أنا بجد فعلا وحشة ما استاهلش راجل كويس أنا مش حاسة كده ما تضحكش عليا أنا عارفة إني عملت ذنوب كتير قوي بس بجد أنا مش وحشة أنا في وسط ده كله عمري ما أطلعت صلاتي هو ده المعنى إن في ناس كتير قوي على شاكلة الأخت دي عادي عندها ده وعندها ده بس احنا بنحكم على الناس بالجانب لما تشوفها بتعمل كذا كذا دي أكيد دي يعني جهنم وبئس المصير وهي دي تلاقيها نفسها عندها خير وبتعمل خير مش عايزة تبطل صلاة مش عايزة تقطع العلاقة بينها وبين ربنا طول عمري ما سبت الصلاة وهي دي يمكن الحاجة اللي رجعتني اسمعوا يا شباب وانصحوا الناس يا شباب ما تقطعش الحبال الموصولة بينك وبين ربنا هي دي يمكن الحاجة اللي رجعتني للطريق الصح قالت لي كانوا بيتريقوا عليا كتير عشان كنت بكون بالبضي والجنس وادخل اصلي في الجامع لما الاذان كان بيأذن في المصيف وانا لابسه كت وخلع حجابي كنت بقوم اصلي لما الاذان بيأذن كنت في وسط البلاوي دي كلها بقرف وابعد وقاطع كل الحاجات دي وعاهد ربنا بس كنت برجع تاني بعد فترة ايام او شهور والله وصل بيا الحال ان انا كنت بقيم الليل كنت بحفظ قرآن واتعلم قرآن والله كنت بحب الفقراء بحب اساعدهم جداً كنت بسامح الناس اللي بتغلط فيا بحترم الناس كلها على اختلافاتهم بس كان مجنني التشتت ده بعمل الحلو وبعمل الوحش أنا مين أنا متأكدة من قلبي أنه كويس وأنه مع الدين ومع الشرع وكنت بحب الشيوخ وبتفرج عليهم في التلفزيون وأرائي وأفكاري كلها بتقول يا ناس الدين أول حاجة ولو جالي شغل فيه شبهة كنت بسيبه فوراً بس في نفس الوقت أفعالي فيها ذنوب تحدفني في نار جهنم لحد ما جت علاقتي مع خطيبي ولقيت نفسي بعمل ذنوب لو حد حلف ليا مئة سنة ما كنتش أبدا أقدر أصدق إني ممكن أعمل كده وفقت بعد ما سيبنا بعض للأسف ما قدرتش أسيطر على نفسي إلا بعد ما سيبنا بعض مع إن واحنا مع بعض كنت بفضل اقول له حرام حرام ربنا مش هيبارك حرام ربنا هيعاقبنا حرام انا مش حمل كل الذنوب دي واحيانا فعلا كنت بصمم اني حتى ما سلمش عليه بايدي بس ما كنتش بقدر وكنت بخاف على زعله وعلى التبويزه اللي كنت بشوفه عليه ولا على كلامه كنت برجع تاني وأعمل الحرام وعرفت بعدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه قصدها من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس اشبع بالناس ومن أرضى الله بسخط الناس اللي يرضى ربنا بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس إنما اللي بيرضي الناس بسخط الله ربنا يقول له اشبع بالناس قالت عرفت الحديث كنت مهما كنت بعمل له كان على طول مش عاجبه وعلى طول أنا مقصرة معاه وعلى طول أنا السبب في كل المشاكل مع إني بس كنت بتمنى أشوفه راضي وكان لما يسألني نفسك في إيه لما نتجوز والله كنت بقول له كنت بقول له تصلي بيا قيام بص الدنيا بص الناس انت تصدق يعني احنا مع بعض بنعمل وبعد كده نفسك في ايه نصلي قيام مع بعض خلاص حبك الشيء يعم ويصم الإنسان مش بعقله ما تتهكموش ولا تسخروا من الحاجات دي احنا النهاردة هنقول في الخطوات العملية إياك أن تتشمت بعاصي وما يدريك يمكن تشمت في واحد من دول وتقعد تقول ايه الناس دي يا اخي وايه كذا تلاقي نفسك بكرة بتعمل الذنوب دي وانت مش داري اياكم انك تشمتوا بحد بس احنا بناخد الكلام ده عشان نشوف بص الذنوب بتعمل ايه بتعيش الانسان بشخصيتين مختلفتين شخصية بتقول لك انا عايز اقيم الليل وهي بتعمل معاصي ازاي ايه ده وكنت بحلم باول ليلة بينا تبقى بقى ليلة رومانسية لا لما هيصلي بيا ولما كان يسألني عن ولادنا كنت بقول له هيحفظوا القرآن من صغرهم وما عنديش بنات تلعب سباحة ولا تلعب باليه والكلام الفاضي ده خلاص بقى احنا جربنا المعاصي والكلام ده لا هيعيشوا بقى عيشة تانية خالص دلوقتي انا تبت الحمد لله وعملت عمرة وقطعت علاقتي بكل الولاد حتى الزمالة البريئة ولا بقى في شيشة ولا بقى في رأس ولا حتى كذبة واحدة الحمد لله أنا بحاول إن أخلاقي تبقى أخلاق المسلمين الحمد لله مش هو ده اللي صعب عليا أنا اللي صعب عليا دلوقتي إن ألبس الحجاب الشرعي يعني أنا الحمد لله بصلي الحمد لله بقيت أحفظ القرآن وبدأت أرجع تاني اللي صعب عليا إن أنا أبقى لابسة حجاب زي ما النبي وصانا زي ما ربنا يرضى ده الصعب عليا فبتسألكم وبتسألني الدعاء وبتقول أسألك الدعاء وفي سؤال دايما بفكر فيه من وجهة نظرك كرجل وأنتم كرجال أنا إنسانة جيدة ولا سيئة لو عرفت أن واحدة عملت كل ده يا شباب يا اللي قاعدين قدامي ولسه ما اتجوزتوش لو عرفت أن ماضي أخت من الأخوات كان كده لو عرفت أن واحدة عملت كل ده وجواها في نفس الوقت الحب الشديد للدين والتدين هل ترضى أن تتزوج بمثلها هل ستراها شريفة كيف سيحكم علي زوجي لو عرف ماضية جاوبوا يا شباب حد عنده الجرأة ويجاوب على السؤال حد منكم يقول آه وماله أنا عندي الاستعداد أحد الشباب جالي مرة وقال لي بص أنا مصيبتي السودة إن أنا كنت بدخل على مواقع إباحية وكنت بشيت يعني مع بنات وبتاع وبعدين بقدرة اللطيف الخبير مرة واحدة ربنا تاب عليا وبنت من اللي أنا كنت بشيت معاهم تابت والحمد لله بفضل الله عز وجل إحنا الاتنين تبنا فربنا جمع بينا ورحت خطبتها قلت لها بقول لك إيه ما هو ايه زي بعضه يعني اللي انا كنت بعمله انت كنت بتعمليه فبصرة يعني واحدة بواحدة فلا انا افكرك باللي فات ولا انت تفكريني باللي فات وهو نبتدي مع بعض والله العظيم جالي مرة والدموع على عينيه واستشعرت احلى حاجة تشوفها في حياتك لحظة التائب التوبة الصادقة والله احب عندي من ان انا اشوف عالم من العلماء واقعد بين رجليه تقعد بين ايدين تائب توبة صادقة قلبك يتأثر أكتر من مليون درس لأنه بتبقى الكلام صافي قوي وتحس أنه صادق فعلا وعايز ربنا فعلا وبيحب ربنا بجد وباين من كلامه أنه عايز وراغب بتبقى أحسن من أي حاجة يمكن بيفيدك أكتر ما أنت بتفيده وهو مش داري بيفيدك في رقة قلبك وأنا أسأل الله عز وجل أنه هو يكون جمع بينه وبين زوجته على خير ويكون اتقفل الماضي الأسود ده المصيبة أن أنت لما تيجي تسمع الكلام ده يعني ممكن شباب من اللي حواليا والقاعدين ربنا يعزكم يا رب بس يعني اللي يسمعونا أو اللي هيسمعوا المحاضرة دي يمكن شباب يكون بيعمل الذنوب دي بس لما يسمعها يقول لك إيه ده يا أخي ده بنات بتشرب شيشة وهو يمكن كان بقاله مثلا شهرين ثلاثة كان بيعمل كده بس يعني لا لا لا لا, لا. الموضوع مش كده آه تلاقي ناس قاعدة تقول لك الحق مش فلان الفلاني ألاقوه بيعمل كذا كذا كذا وما بيفتكرش أبدا إن هو قبل كده كان بيعمل الذنب ده يقول لك لا لا لا ده الكلام ده كان قبل كده يا ناس النهاردة عايزين نكمل الخطوات العملية خدنا 12 خطوة صح كده أول شيء في الخطوات العملية قلنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي احنا بنراجع اهو ان انت الاعتراف يهدم الاقتراف اول خطوة عملية اعترف بذنبك اتنين اعرف لماذا تذنب يعني ايه لماذا تذنب قعدت تعرف ان انت عبد فقير وان ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يغفر لك فاعرف انت ليه بتذنب عشان تعرف تتوب ثلاثة لا تمل اوعى تيجي تقول لي تبت 15 ألف مرة وما فيش فايدة لا تمل فإن الله لا يمل حتى تمل أربعة لا تيأس ما تقولش خلاص الدنيا اتقفلت قدامي نقول لك إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون خمسة عظم ولا تحقر يعني ايه عظم شأن قلنا ساعتها لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه ستة إذا عملت سيئة فاعمل جنبها حسن كنت بتبص على مواقع إباحية بص القرآن يبقى العين اللي خانت تبقى عين أمينة عين طائعة كنت بتسمع كلام وحش وغيبة ونميمة وباطل وأغاني وكلام من ده ابتدي اسمع كلمة الخير والموعظة والقرآن و و و غير إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسن عملت ذنوب في السر عملت عادة سيئة عملت كذا عملت كذا اعمل صدقة سر اعمل عبادة في السر رقم ستة إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلم بالعلم رقم سبعة لا تقعد معهم اللي هي ايه بقى موضوع شلة الأنس ما هي شلة الأنس دي اللي بترجع ورا على طول فيبقى لابد من انك لا تصاحب إلا مؤمنا الصاحب ساحب والمرء على دين خليله لا تقعد معهم ثمانية حراسة الخواطر قلنا أول الذنب إيه خاطر أول الذنب في أي حد وانت جاي كده خبطت في دماغك ما تخش على النت ما تروح الشارع بتاع طب ما تطلع من الجرس على, على سينما على حفلة تسعة بقى تبقى مصيبة سودة لو حد بيفكر كده دخلت في دماغك أعوذ بالله أعوذ بالله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يبقى حراسة الإيه الخواطر رقم 8 رقم 9 بادر قبل أن تغادر قلنا ساعتها ده في خطيئة وذنب احنا ما بنتوبش منه فاكرينه ده ايه تأخير التوبة قلنا في حاجتين الأول ان انت المفروض تتوب من الذنب وتتوب من تأخير الذنب ليه؟ لأن ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيبقى أنت لو أخرت يبقى أنت عليك أن أنت تتوب مرتين حد تاب الأسبوع ده من تأخير التوبة حد تاب من تأخير التوبة يبقى رقم تسعة كانت بادر قبل أن تغادر رقم عشرة حسن الظن بالله مش أنا عند ظن عبدي بي طب بالله عليك فما ظنك برب العالمين ظنك انه يغفر لك طب ايه رايك انت عملت ذنب ما فيش حد في اللي قاعدين كلهم تتصور ان عمله انت عملت اسوا ذنب في الدنيا تتصور انه يغفر لك تتصور لازم لازم لانه انا عند ظن انا ظني في نفسي ان انا اسوا خلق الله انا ظني في نفسي انا عارف نفسي الاماره بالسوء انا عارف انا بعمل ايه كويس ظني في نفسي اني لا اصلح بس ظني فيه انه اهل التقوى واهل المغفره انا اهل الذنوب والمعاصي وهو اهل التقوى واهل المغفره فلو بلغت ذنوبي عنان السماء ثم استغفرت ربي غفر لي ولا يبالي يبقى كده خدنا عشرة أحسن الظن 11 لما لا أعلم قلنا دايما واحنا بنتوب بننسى ذنوب معينة أو ما بنبقاش عارفين إنها ذنوب قلت كلمة فارغة ما خدتش بالك منها فدايما تبقى في توبتك بتتوب من إيه مما تعلم ومما لا تعلم وخدناها من وأستغفرك لما لا أعلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إن احنا نقول كده وأستغفرك لما لا أعلم رقم 12 لا تخشى إلا الله لا تخشى إلا الله يعني الحتة دي اللي هي إيه في ناس بتترك التوبة ليه خايف من كلام الناس انت لما تقعدوا مع علية القوم يعني ايه اللي موقفه هو ده خايف من كلام الناس هيقعد يقول لك كذا اصله افتقر اصله ما بقاش حد يسمعه اصل هي خلاص كبرت وبقتش منظر فلا انا ما توبش كده وتلاقي في ناس عندهم المبدأ ده جدا يقول لك انا لما اتوب اتوب صح انا لما اتوب اتوب وانا ايه رايح صادق لله سبحانه وتعالى ما حدش ملوش دعوه بالناس وهو أصلا دي طبعا حركة من حركات إبليس بيجر له فيها يقول له لا لا التوبة تبقى توبة إنما الشغل بتاع سطر وتسيب سطر ده سيبك منه الكلام صح ظاهره صح لكن باطنه العذاب إنه بيجر رجله عشان يسوف التوبة فما يتوبش فلا تخش إلا الله لا تخف من لمز الناس ولا تخف من سقوط المنزلة وذهاب الجاه وغير ذلك ناخد بقى الخطوة الثلاثة النهاردة الخطوة الثلاثة لا تغتر 13 ايه لا تغتر حد يحفظ النهاردة عشان يعني ايه وشكوا يبقوا حلو النهاردة شوية في اخر الدرس حد يجيب اللي هنقوله النهاردة 13 لا تغتر فتتمادى في الذنوب اعتمادا على سعة رحمة الله ما بتسمعش كده ما بتقولش لنفسك كده يا عم ربك غفور رحيم يا عم ربك رب قلوب يا عم ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء انت هتضيق رحمة ربنا صح الكلام ده زي الفل صح برضو كلام زي الفل بس هو يعني انت فاهم يعني الرحمة والله فاهمها غلط العلماء قالوا لما انا الاقي ابني جايب درجات وحشة اروح ماسك له عصايه وضربه دي رحمة ولا قسوة رحمة ولا قسوة عارف ليه الرحمة رحمة لانهم قالوا الرحمة تقتضي الحزم وبيضربوا بيها مثال واحد واقف على قضيب القطر كويس والقطر جاي رحت انت جاري ضربه وبعده عن قضيب القطر فراح متشوه وجات له كدمات يروح جاي ماسك في رقبتك ويقول لك انت جبت لي كدمات يبقى ايه ده بقى ده انت كنت هتموت فيها يا عم هو نفس المعنى ان انت رايح في ستين الف سلامه ورجلك كده غرزه على جهنم فلما ربنا يعاقبك عشان تفوق دي تبقى رحمة فاوعى تقول لي أنا معتمد على سعة رحمة الله لأن الرحمة تقتضي الحزم ربنا قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لكن اللي يعتمد على الرحمة وما بيعملش ده اسمه غرور بصوا بقى الفرق ما بين حسن الظن والغرور إيه قال لك لو أحسنوا الظن لأحسنوا لأحسنوا العمل يبقى العلامة على حسن الظن إن أنا أشتغل وأقول يا رب اغفر لي إن أنا أعمل وأقول يا رب استرني إنما اللي قاعد يقول لك سيبك أنت أنا بيني وبين ربنا على نار مالكش دعوة ما تتدخلش بيني وبين ربنا تتدخلوا حتى اللي بيني وبين ربنا سيبني بقى أنا عارف القصة هتمشي إزاي كاكش دعوة بيها القصة دي يقول لك ربنا هيغفر لي أنا عمري ما عملت حاجة وحشة بعدين تيجي تسأل والله بحضر جنازات كده يقول لك على جنة الفردوس ونعم المصير بقى ونعم المصير ليه يا عم في فضل الله عمره الحاج فلان ده ربنا يكرمه عمره ما شكى حد ولا حد زعل حد هو بس كان عنده حته صغيره كده ما كانش قوي ما كانش بيصلي بس كده والله العظيم انا بقول لكم على وقائع حقيقيه يعني قدام عينيا هو بس ما كانش بيصلي لكن كل حاجه كان فالجنه ونعم المصير فما ينفعش ليه عندنا عقيده كده انه خلاص اسمع بقى الغزالي يقول في شأن من يذنب وينتظر العفو اتكالا إن ربنا غفور رحيم قال لك وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا فضل الله يقول لك السماء هتمطر ذهب إن شاء الله يصرف الفلوس يقول لك ربنا هيدينا فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان السماء هتمطر له ذهب يمكن ولا مش يمكن يمكن بس هو ده إمكانه قد إيه يعني حاجة قليلة أوي أوي ده شيء معجزة عشان تحصل له زي سيدنا أيوب كده لما تحولت بالنسبة له الأمور ذهب الجراد بقى بالنسبة له ذهب لكن دي حاجة كده من النادر لكن المفروض ان انا ايه اخد بالاسباب فانت ما بتاخدش بالاسباب عارف ده اسمه ايه لو بتدعي ربنا يا رب اغفر لي يا رب توب عليا وانت قاعد محلك سر ما بتعملش حاجه العلماء قالوا ده اعتداء في الدعاء الله لا يقبل دعاء المعتدين المعتدين اللي هو ايه انا قاعد دلوقتي اقول لك ايه يا رب يا رب النهارده اشيل جبل احد على ايديا في حاجه اسمها كده اه يا رب النهارده ابقى على جناح سيدنا جبريل ده في حاجه اسمها كده اهي بالظبط عامله زي ايه يا رب الاقصى يتحرر ينفع انت عملت ايه عشان الاقصى يتحرر عملناش حاجه بس هو للبيت رب يحميه فين الاسباب فهو نفس الحكايه يا رب اغفر لي يا رب طب فين الاسباب عملت ايه عشان يتغفر لك لا ما هي دي حاجه بيني وبين ربنا بقى يبقى ده كده انت بتلعب بالدعاء ما ينفعش فلا بد من ان لا تعتمد على ذلك لا تغتر قال مالك بن دينار رأيت عتبة الغلام عتبة الغلام ده كان إمام المحبين عتبة ده أنا بحبه أوي كان يقول إيه يقول لك كان يقول يا رب إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب هو ما بيتمناش العذاب عشان محدش يفهم غلط بس يقول له يا رب أنا بحبك على كل الأحوال ادتني ما ادتنيش أعطيتني منعت عني عذبتني رحمتني أنا بطبيعة الحال عافيتك أوسع عليه بس أنا بحبك إن تعذبني فإني لك محب وإن تغفر لي فإني لك محب فعتبة الغلام مالك بن دينار بيحكي بيقول لك رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر يرشح عرقا عرقان وغرقان في عرقه فقلت له ما الذي أوقفك في هذا الموضع طب يا أخي ما تروح في حتة ظل ولا تروح اقعد في بيتك و... إيه تعب نفسك ليه فقال يا سيدي هذا موضع عصيت الله فيه فوقف في نفس المكان والدنيا حر وقعد يقول دوق يا نفس شايفة يا نفس ده انت مش مستحملة شوية شمس درجة الحرارة 45 46 والرطوبة عالية وبقيت عرقي مرقي وبقيت مش مستحمل العرق امال لما تقفي والشمس على قدر ميل والميل ده مش الميل اللي قد كده ده اللي كيلو وشوية ده قال لك الميل ده كميل الكحل شوف الكحل بيبقى قربه من العين قد ايه ده يكاد يكون لازق في العين اهي الشمس كده تدنو من الرؤوس كده حتى يلجم الناس في عرق المشهد مشهد الحساب مشهد الحشر يوم القيامة فوقف في نفس المكان قال لك هذا مكان عصيت الله فيه بصوا دول كانوا بيعملوا ايه وناس تانية بتعمل ايه لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا إلا وأنتم باكين لا يصيبكم ما أصابهم لما مر بديار ثمود عشان كده في زمان المصيف ده أنا دايما أقول روح حتة ما تبقاش فيها البلاوي السوداء ما يبقاش فيها المناظر اللي انت عارفها لأنها بتتنزل فيها لعنات الله ما تقوليش يعني أن الناس دي كده فيها المشاهد دي وتقول لي احنا ملناش دعوة ما انت بتمر بديار الذين ظلموا أنفسهم النبي قال لما تعدي في الأماكن دي تقعد تعيط عايز تروح مكان بعيد مكان ما فيهوش الموبقات دي والبلاوي دي اهلا وسهلا التنزه مش حرام التصيف مش حرام لكن الحرام ان انت تبقى متواجد في مكان انت ومراتك وعيالك عينهم تقع على عورات وحرام عليك حرام عليك ان انت واخد مراته وعادي ويقعد وقدامه الراجل لابس مايوه والمرأة لابسة مش عارفة ايه عادي يعني مراتك تشوف الكلام ده وانت مش عندك اي حاجة احمر خالص خالص وانت راضية انت كمان لحسن يزعق لك ولا بتاع عادي يعني ويقعد يقول لها يقعد يقول لها شايفة الناس عاملة ازاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب يبقى رقم 13 لا تغتر لا تغتر بإمهال الله للمسيئين قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي فات ده في الصحيحين أما الحديث التالي فرواه الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل عشان تشوفوا ان احنا المعايير بتاعتنا غلط قال لك لما تشوف الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه الراجل ده الامور ماشيه معاه يا عم بقى راكب عربيه اخر موديل وتجارته وبرق المحل بدا بقى خمسه والامور ماشيه وعياله زي الفل ويعني ولا بيصلي ولا بيعمل ولا يسوي على اشمعنى احنا يعني اللي مقفله معانا في ناس بتفكر كده اسمع إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء اشبع يا حبيبي ها قل تمتعوا اتمتع يا حبيبي عايز ايه عايز نساء اشبع عايز فلوس خد عايز دنيا اشبع خد قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا الحمد لله خدنا الدنيا فكر بقى في الآخرة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حائرون مضطربون إيه اللي حصل إزاي أموت إيه ده هو في جنة هو في نار هو في بعث هو في نشور هو في يامة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ربنا قال إيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الاستدراج اسمع عشان لا تغتر قال ابن الجوزي فكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل كل واحد بيظلم والظلم ده ظلمات والظلم ده أنواع وأعظم الظلم ظلم الإنسان لنفسه لما أنزل الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه حد مننا ما ظلمش نفسه حد منكم بلا خطيئة حد يقدر يرفع ايده ويقول أنا بلا ذنب فبالتالي كلنا يظلم نفسه فابن الجوزي بيقول لك أي واحد بيظلم هياخد عقوبته في العاجل قبل الآجل جبتها منين دي قال هذا معنى قول الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم مش بمزاجك هي ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به اللي هيعمل غلط هياخد عقوبته إلا أن يتوب لازم نلحق لحسن كده كلنا هنعاقب عقوبات صعبة أوي لازم إيه إلا أن يتوب فإذا صنع ذلك فإن الله عز وجل يتوب عليه إذا عليك ألا تغتر بإمهال الله فإنه إذا أمهلك فإنه لا يهملك ولا يهمل بالعقوبة يعني بيديك إمهال هقول لك الخطة وانت تفهم ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بثلاث طرق اختار لك طريقة أنا دايما أفكر الناس بالمعاني دي عندك ثلاث طرق اختار الطريقة اللي انت تحب ربنا يعاملك بيها واحد تعمل ذنب تاخد العقوبة في الحال الراجل نظر إلى امرأة قعد يتلفت إليها وهو ماشي قعد يبص قعد يبص وهو ماشي راح ضارب في الجدار فشجت رأسه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل أراد الله به خيرا قلنا قصة اللي أصاب قبلة من امرأة فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل صليت العصر إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت الآيات فتعمل الذنب تاخد العقوبة في الحال ماشي كده دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية تعمل ذنب ما يعاقبكش في الحال يديك وقت بس العقوبة أشد يعني ده اتضرب كده لا المرة دي بقى مش هتتفتح راسه المرة دي هيتكسر عظمه فيها المرة دي هتضيع فلوسه فيها المرة دي هيموت له ابن المرة دي هتسلب نعمة هتتعاقب أشد تعمل الذنب ويحصل إمهال بس العقوبة أشد الطريقة الثالثة تعمل ذنب ويسيبك ويتركك بلا عقوبة بس هي عقوبة واحدة سوء خاتمة استدراك تختار أنهي واحدة من الثلاثة ولا واحدة ولا واحدة عايز أنهي واحدة من دول الأولانية تاخد العقوبة في الحال عايز تاخد عقوبة بس أشد ولا عايز حسن ولا سوء خاتمة بقى ولا واحدة صح يبقى توب بقى يبقى توب وراجع نفسك وراجع حساباتك واعرف انه هذا هو القانون في عمل السوء والعقوبة عليه خدنا كده كانت 13 لا تغتر رقم 14 اللي قلت لكم عليها لا تشمت بأحد من المبتلين فمن الناس من إذا رأى مبتلى بمعصية من المعاصي أو رأى فلان أصرف على نفسه أخذ يشمت به ويتنقصهم يا أخي مش عارف الناس دي إيه ويقعد يتكلم وهو مليان ذنوب في ناس بتعمل الكلام ده وإحنا بنحذر ما تتهكمش على أي حد ما تسخرش من أي حد ولا تقعد تسخر منهم ولا تقعد تقول للمتبرجة دي اللي مش عارف ضربة راسها في الخلاط واللي عاملة مش عارف ايه ونقعد نتهكم فيهم لا تتهكم من احد ليه؟ لانه انت عون الشيطان عليها ليه نقعد نعمل انما نحذر من العمل مالكش دعوة بالشخص الشخص ده امره الى الله عز وجل انما انا عايز اتكلم على الظلمة اللي كانوا عاملين فيها 30 سنة دول اتكلم على الظلم والظلمة بشكل عام لكن الله اعلم يمكن فلان ده يختم ليه بخاتمة حسنة تتمنى كده ولا ما تتمناش بس حتة ال... الانتصار للنفس دي النبي صلى الله عليه وسلم بصوا في شمائله قالت أمنا عائشة ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما يبقاش عندي ده ربنا يهديه إن لم يهديه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء أنا مال أنا يخش جهنم ولا يخش الجنة أنا بتكلم على ظلمه وعلى البلاوي اللي ترتبت على شعب 80 مليون عاش تحت وطئة القهر والاستبداد إنما الشخص أنا مالي شأن أمره إلى الله صح كده؟ هو ده المعنى عشان ما نبقاش بس فاهمين الضوابط عشان ما نتعداش في الحدود لا نشبت بأحد كائنا من كان قال ابن مسعود لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا ابن القيم بيذكر الكلام ده في الفوائد بيقول لك ابن مسعود قال ده أنا لو معدي كده ورحت متريق على كلب ماشي عافاكم الله لخشيت أن أحول كذلك وقال أبو حازم سلم بن دينار أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم مع نفسك تقعد تسخر بقى وتقعد تعمل كده تعمل لي فيها مش عارف إيه يا عم اتق الله بقى ما تبطل ما تخليك كده على طريق ربنا انت لغاية امتى كده ساهي ولاهي ادي نفسك زي ما انت عايز إنما مع الناس عليك أن ترجو لهم العفو والمغفرة مالكش دعوة بالناس اتعلم المعنى ده عشان حاجة خطيرة قوي بص أنا معدي دلوقتي على قهوة بصيت لقيت جماعة قاعدين بيشيشوا واحد قاعد بيشرب دخان ويكهكه قوي وقاعدين فاتحين فيديو كليب ولا بتاع قاعدين بيتفرجوا على قطران مشيت كده رحت قايل مثلا الناس دي كذا كويس افرض الراجل اللي انت شايفه ده وهو راجع حصل حادثة قدامه بكى اتأثر روح اللي انت كنت شايفه ان هو يعني ده يمكن تاب في اللحظة دي ويمكن رجع قام الليل وانت نمت ويمكن رجع قاعد يقول يا رب لغاية امتى بقى حياة الذنوب والمعاصي والقرف اللي انا فيه ده وتاب فعشان كده بعلمها للناس كتير انا من ذنوبي انا انا على يقين ومن ذنوب الناس على شك يمكن هو بيوفق للتوبة وانا ما بوفقش يمكن يا اخي عنده حب لربنا اكتر مني ينفع؟ آه ينفع مش الراجل كان بيشرب الخمر حمار هذا اللي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر وبعدين الصحابة جه واحد منهم الحال اللهم العن قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله أهو ده آخر واحد في الدنيا تقول عليه إنه بيحب ربنا ده يعني ده راجل خمرجي راجل سكير فإذا ما تحكمش فما تشمتش وخليك في حالك اشغل نفسك بعيبك ففيها لك غنى لأنها مليانة مشاكل خليك مشغول بنفسك طب يعني مفيش أمر معروف ونهي عن منكر لا أؤمر معروف وانهى عن منكر ويبقى جواك غيرة لله بس مالكش دعوة بالتشخيص لا تشخصن الذنوب يمكن أنت أحسن مني وأنت أحسن مني عند ربنا إذا في طريق التوبة إياك أن تشمت من أحد ابتلي بذنب أو أن تشمت بشكل عام من خطأ أي أحد أنا فاكر مرة شيخ الشعراوي كان بيحكي يقول أنه هو لما كان في الصغر وكان لسه عند مؤدبه في الكتاب فبيقول فجي واحد ويقرأ في مفتتح الأعراف فجي الولد راح قال بدل ما يقول ألف لام ميم صاد راح قال ألمس فيقول قعدت أضحك وأضحك وقعدنا نشمك في الولد إيه ألمس دي ونضحك فيقول مرت علي الأيام وابتليت بأنه الراجل يمتحني فيقول لي اقرأ أول السورة فأقول له حاميم عصق فيقول فتعلمت منها طول عمري هتشمت في حد هتقع في نفس الحال هو ده معنى كلام ابن مسعود قال لك لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا فلا تشمت من أحد واشغل نفسك بعينك رقم 15 لا تحتج بالقدر تعرف بعض الناس تقول لك ايه والله احنا اصلنا مسيرين مش مخيرين انا ما كنتش عايز اعمل الذنوب بس لقيت نفسي كده خدت بعضي وعملت الذنب فانا اعمل ايه بعدين ده مكتوب علينا في الاغاني يقعدوا يقولوا لك كده مكتوب علينا ان الحاجات دي مكتوب علينا نشأة انا مش فاكر بس كانت فيها حاجات كده يعني اللي هو يعني ايه هنعمل ايه كله مكتوب علينا كله مكتوب علينا يعني انا ماليش دعوه مكتوب علينا ان احنا ان احنا نقع في الغرام والهيام والكلام ده كله مكتوب علينا الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر يترد عليه فيما يلي اول شيء قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا حجه عقليه ولا لا بيقول لك ايه هيقولوا لو ربنا كان يريد ان احنا نبقى مسلمين كنا بقينا مسلمين فقال لك لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فقال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا طب تعالى لي بقى هو انت عالم اللي في اللوح المحفوظ هو انت تعرف ان انت شقي ولا سعيد هو انت تعرف ان هيتختم لك بالشرك ولا بالايمان دايما نذكر بحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ما حصلش إنه بعض الناس دخلت في حروب مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا رجل من أهل النار وراح ماسك السيف لما أثقلوه بالضربات والطعنات فتعجل الموت فانتحر فحط ذبابة السيف على صدره ثم انتحر ايه ده ده كان بيجاهد ده من خمس دقايق كان ممكن يبقى من الشهداء دلوقتي بقى في النار والعكس وراجل ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها مش الراجل لم يسجد لله سجده يوم احد ودخل القصيرم ده وراح داخل المعركه ولم يسجد لله سجده قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دخل المعركه قتل كان من خمس دقائق مشرك بقى دلوقتي شهيد نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد إذا أنت ما تعرفش المكتوب فربنا قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يبقى ما ينفعش الحجة دي لو شاء الله ما أذنبنا لو شاء الله ما عصينا لو شاء الله يبقى لا يحتج بها اثنين قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ولو أنا بعمل الذنب من غير استطاعتي يبقى هتوب منه إزاي يبقى أنا معليش حرج يبقى ربنا ما يحاسبنيش لو أنا بعمله كده من غير إرادة يبقى فين بقى رقم ثلاثة قال لك لو سلمنا بالاحتجاج للقدر يبقى إبليس لازم نقبل منه حجته لما قال فبما أغويتني هو قال فبما إيه أغويتني أنت يا رب اللي أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يبقى معنى كده أنا ماليش دعوة أنا ما اخشش النار أنت اللي إيه؟ أغويتني فهل قبل الله منه ثم هل الله يظلم مثقال ذرة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نتكلم بالأدلة العقلية طيب أنت بتقول أنا ما كنتش عايز أعمل الذنب فلقيت نفسي بعمل الذنب صح؟ يعني هي بتيجي من عند ربنا كده إحنا إيه؟ مسيرين طب حلو قوي أنت نفسك يبقى عندك أولاد؟ نفسك يبقى عندك أولاد؟ لو أنت لسه ما تجوزش نفسك يبقى عندك أولاد؟ طب خلاص ما تتجوز الله هو ربنا هيرزقك معنى دي يعني انت دلوقتي مشتهي اي نوع من الاكل مثلا عايز تاكل كذا عايز تعمل خلاص اقعد وهو هيجي لك لغايه عندك ما هو احنا مسيرين كل حاجه بتيجي لغايه عندك انت ماشي ريشه في الهواء بتلاقي نفسك كده قاعد جاب لك الاكل لغايه عندك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق الموضوع ماشي بالطريقه دي حد عاقل بيقول الكلام ده امال اشمعنى في الذنوب والله يا رب انا ما كنتش عايز اعمل الذنب بس حكمتك وقدرتك اشمعنى حكمه ربنا وقدرته في الذنوب انما في الطاعات لا إنما لما بتوفق للخير بتقول الحمد لله لما تذاكر السنة دي وتجيب امتياز تلاقي السنة دي أكتر سنة ذاكرت فيها الحمد لله طبعا ألف حمد وشكر ليك يا رب الحمد لله ربنا وفقني بس السنة دي كنت كويس جدا اشمعنى فيك دي ما بتجيش تقول والله هي كده من عند ربنا اشمعنى في الخير ما بتقولش لكن في الشر ده يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا في الدعاء نقول والخير إليك والشر ليس ليس إليك نبقى متأدبين مع الله عز وجل العبد الصالح الخضر لما قال لسيدنا موسى جه في الشيء اللي ظاهره الأذى للناس راح نسبه لنفسه والشيء اللي ظاهره الخير راح نسبه لله تبارك وتعالى أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا هو مين اللي خشينا ما نسبش الأمر إلى الله عز وجل ليه قال لك فخشينا أنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وراح نسب الإرادة هنا على المعنى ده إنما في الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة راح قال إيه بقى فأراد إيه ربه راح نسب الأمر ليه لله عشان يستخرج كنزهما يبقى لما يكبروا ويبلغوا مبلغ الرجال يستخرجوا الكنز ده شيء نافع فنسب الخير لله ونسب الشر لنفسه أو ما ظاهره الشر لنفسه اسمه أدب مع الله ودي من الأمور المهمة في طريق التوبة أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى إذا احنا خدنا النهاردة ثلاث حاجات لا تغتر لا تشمت لا تحتج بالقدر في مقام التوبة إلى الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تبكر علينا انصرنا ربنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا يا رب يا كريم يا عظيم يا أكرم يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا عبيدك بفنائك فارحمهم مساكينك ببابك فارحمهم فقراؤك ببابك فأغنهم راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم محبوك ببابك فأحبهم يا رب لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت لنا أجمعين إلا وقد رضيت عنا أجمعين نشكو إليك تقلب قلوبنا نشكو إليك استحواذ الشيطان علينا نشكو إليك أنفسنا الأمارة بالسوء نشكو إليك الدنيا المؤثرة في قلوبنا نشكو إليك أنفسنا فيا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب يا رب يا رب يا رب نعوذ بك من قسوة القلوب نعوذ بك من قسوة القلوب نعوذ بك من قسوة القلوب اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلم لنا رمضان اللهم تسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم